ينقمي ايه حكاية الابار دي يحفروا بير ويتخانقوا على بير يعني الكتاب المقدس مش لاقي كلام عشان يقول لنا ردموا بير وحفروا بير ولا طب ما احنا بنشوف الشوارع النهار كلهم يحفروا فيها ويردموا فيها وشفنا الحفر والردم كتير لكن الروح القدس عايز يعلمنا الليلة درس مهم جدا لحياة المؤمن درس مهم جدا لحياة المؤمن الدرس اللي بيقول ان هو عايزين نسأله خطورة النجاح تحليل خطورة اه النجاح يضيع اكتر من الفشل النجاح يضيع اكتر من الفشل فيبدأ النجاح وخصوصا لما يبقى النجاح بعيد عن الفكر الايماني الفكر الايماني يعني انك تنسب النجاح الى الله النجاح مش خطأ ما قلتش خطية النجاح لكن قلت ايه خطورة النجاح النجاح خطر بالنسبة للإنسان يعني أكثر شخصية تقدر تشوف فيها خطورة النجاح شخصية عزية الملك عزية الملك يقول لك ايه اول ما ملك عزية في سفر الاخبار يقول لك عزية اول ما ملك يقول لك فعل ما يرضي الرب كأمصية أبيه أبوه اسمه أمصية أو أمصية أمصية أبوه ده كان ملك بيحب ربنا جدا فهو طلع زي مين زي أبوه ويقول لك وعبد الرب كل أيام حياة زكريا مش كل أيام حياته وما قالش انه انه انه ارضى الرب زي داوود قال زي امصيه لان امصيه ما كانش كامل كداوود فبيقول الكتاب على عزية الملك ان الرب انجح طريقه وكل ما تمتد اليه ايدين عزية ينجح فيه لدرجة يقول لك وذاع صيته الى مدخل مصر زعى صيته لغاية ايه كلمة مدخل مصر يعني ايه يعني اصل لما الواحد يوصل صيته لما ملك يوصل صيته لاعظم ملك في العالم اعظم ملك في العالم بتاع مين بتاع مصر فلما يوصل صيته لاعظم ملك في العالم يعني معناها هو راجل ايه مهم ويقول لك وصنع الله معاه عجائب يعني ربنا عمل معاه ايه عجائب فذاع صيته في كل العالم يعني الاول زع صيته لغايه مصر وبعد كده زع صيته في ايه في كل العالم كل الكلام اللي بقوله ده يا احبائي طبيعي واحد ربنا معاه فناجح طب امال فين الخطوره يقول لك ولما انجح الرب طريقه ارتفع قلبه ايه ده ارتفع قلبه اه بداية ايه الضياع واول ما ارتفع قلبه يا احبائي بص كده ان الناس كلها بتتكلم عنه ملوك العالم بيذكروه بالخير راجل ناجح كل ما مد ايده اليه يعمل ابراج ناجحه يقيم جيوش ناجحه يبني مستعمرات ناجحه كل اللي عمله يزرع الزرع بتاعه ناجح كل اللي يعمله ناجح راح يصلي في الهيكل قالوا له تقف في الدار الخارجية والكهنة يبقوا قدامك في كل حتة أنا الأول وجايبين هنا تحطوا لي الكهنة قدامي والكهنة يفهموا ايه في اللي أنا أفهمه هات الشريط ايه ده أنا هدخل أبخر للرب أنا نجحت في كل حاجة مش هنجح على حتة البتاع اللي محطوط عليها الستارة دي مش هنجح أدخل وأقدم للرب لو الرب ما بيحبنيش ما كانش أنجح طريقي تصدوا ليه الكهنة وهو جايب الشورية وداخل يبخر لا يحل لك لا يحق لك يا عزية ما يحقلكش منعوه اتصدوا ليه فحنق عليهم فضربه الرب بالبرص وخرج أبرص يعني نجس ومات معزول وما دفنوهش في مقبرة الملوك يا عزية الملك اللي صيته قرب يبقى زي سليمان يزيح في العالم كله ضيع نفسه لان لما انجح الرب طريقه ما, ما نسبش النجاح لله زي يوحنا المعمدان العظيم اللي قال النهارده ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص ما قالش الكلام ده كل ما ينجح الرب طريقك اذكر ضعفاتك هنا بيحط لنا نفس الكلام زرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنه مئة ضعف وباركه الرب لان ما يقدرش واحد يجيب مئة ضعف من ذاته مش بذاتك ياه تسمع ناس يقعوا يحكوا ويقول لك اصل انا قعدت افكر واخطط وتكتك وارسم واعمل حاجة ما تخرش المية وما نمش الليل واجري لغاية ما انجحت المشروع بتاعي ولغاية ما وصلته للدرجة دي انا انسان ما ورثتش من ابوي انا عصامي بدأت من الصفر ووصلت للي ما وصلت له ده بمجهودي وفين ربنا رغم ان لما ترجع وتقول لولا الرب مد ايده صدقني ما هتقدر تاخد تعريفه مش هتقدر عشان كده هنا بيقول لك وباركه الرب طب وبعدين فتعاظم الرجل فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا وابتدى يقول ايه هي سبب عظمته ايه سبب عظمته له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون يعني العظمة كلها عظمة مادية عظمة ممتلكات العظمة عملت ايه حسدوا الفلسطينيين شيل الفلسطينيين وحط ايه حسدوا ابليس اول ما تتعاظم يحسدك ابليس واول ما يحسدك ابليس يعمل ايه جميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا يبقى اول حاجة بيعملها الشيطان اول ما تتعاظم يحسدك والحسد عند المسيحيين ما هوش العين الحسد عند المسيحيين هو انه يدبر لك مقلب زي الاباء لما حسدوا يوسف تبعوه الى ايه الى فطفار في مصر اول ما يحسدوا يعملوا ايه يطموا له الابار الابار ده رمز الايه الابار اللي بتطلعنا كلمة الله يشغلك عن كلمة الله يقفل لك الكتاب المقدس كنت بفتح الكتاب واقراه لما كنت فاضي لكن دلوقتي انا بقيت رجل اعمال وبقيت عندي الف مصلحة وبفكر في ده وبجيب ده وحاسب ده واعمل ده و... وودي ده فين الكتاب المقدس في حياتك اول حاجة يعملها الشيطان يقفل ينابيع المية اللي ترويك الابار الابار ده رمز للارتواء لانه حيث يوجد ماء توجد حياة ينابيع الحياه يقفل لك الابار اللي وارثها من ابوك الابار دي ما عملهاش اسحاق الآبار ده عملها مين إبراهيم يقفل لك الكتاب المقدس اللي بعته لك أبوك يقفل سفر ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع وانت مش دريان ومش عارف ان كلمة ربنا لما بتتقفل في حياتك مهما كنت عظيم روحيا هتضيع ان كنت روحيا او جسديا من غير ربنا هتضيع انا بعتبر ان كلمة ربنا دي الكهرباء لما تمسك جهاز عشان تفكه اول حاجة تعملها تعمل ايه تفصل الكهرباء طول ما الكهرباء موجودة ما تقدرش تمد ايدك ولا حد يقدر يلمسك هو الشيطان عايز يلعب لعبته معاه ما دام الروح القدس شغال ما يقدرش يقرب الشيطان فعايز يوقف عمل الروح القدس يطم الابار وياما ناس الابار طمها الفلسطينيون وكلمة طمها يعني ايه ردمها تيجي تبص فيها يقول لك كان هنا بير كان مية بس انا مش شايف مية ياما اسفار بالكامل بتتقفل قدامنا ياما ناس فينا كاملين لغاية دلوقتي سنهم أربعين وخمسين وستين وسبعين والكتاب المقدس غريب عنهم هيفضل لإمتى غريب أصل مش فاهم حاجة حبيبي انبش هتطلع المية وانت مش فاهم انبش الابار انبشها احفر اوعى تفتكر انت لو عندك طفل صغير والطفل ده قصير خالص وفي تفاحة محطوطة على كرسي عالي او ترابيزة عالية ولقيت ابنك الصغير ده بيشب عشان ايه يجيبها بس عمره ما هيوصلها يشب يروح واقع يشب يروح واقع يشد يروح واقع بتعمل ايه بتروح جايبها له لو ما شبش مش هتجيبها له لان كل بالشب يقول انا عايزها ففهمته هو بالشب انا عايزها ربنا لما بيحس انك انت بتشب نفسي نفسي نفسي نفسي الابار دي تتفتح تحليه دي لو اتفتحت الابار هتنقلك نقله جامده ده داوود يتذلل داوود اللي في ايديه كل الخير الملك اللي بإشارة بإيده ولا بإمضة منه يسوي الهياء الهوايل يقول لربنا غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك غريب ليه ده أنت ملك لما الملك صاحب المملكة بيقول أنا غريب وماليش شعب يقول إيه ده انا بدور على الوصايا اللي توديني للملك اللي هناك مش الملك اللي هنا الملك اللي هنا ما هعيش فيه أربعين سنة وهتكل على الله ويدفنوني أنا عايز ملك ما ينتهيش أنا عايز مدينة لها أساسات عايز مدينة لها أساسات يا أحبائي الفلسطينيين طموله ليه لان انشغل بنجاحه بتحصل معانا وربنا بيصعب عليه جدا ويمكن فيكم ناس يقولوا ايه ليه ربنا بيسمح لنا بالتجارب ليه ربنا بيسمح يقول لك عايزك تقرا الكتاب تقول له مشغول مش فاضي ولا دقيقه يا حبيبي اقرا الكتاب يا حبيبي اسمع كلمه ربنا يا حبيبي ده الخبز اللي انت تعيش بيه لا مش قادر مش فاضي هو علمان بيا علمان بيك طيب يروح منيمك في السرير كام شهر ولا حركة وأول ما تنام ولا حركة تقول لهم هاتولي الكتاب المقدس هاتولي أبونا يقعد يتكلم معاي هاتولي طب وليه من الأول ليه تعظمت ليه تعظمت ليه تعاليت على الله ليه انشغلت بالامور يا احبائي منتهى الخطوره ده انت كأنك ب- انت نفسك بتطالب ربنا وتقول له شيل الخير مني تيجي تقول له يا فلان ما بتجيش الكنيسة ليه كل واحد يطلع له ايه حجة تيجي ام تقول اصل الاولاد الاولاد شاغليني طول النهار طب يعني ايه عارفه يا اختي اللي بتقول لربنا الاولاد شاغلين يعني بتقول له ايه بتقول له انت السبب جبت لي اولاد شغلوني يقول اشيلهم اشيلهم عشان تجيني اشيل الخير عشان تجيلي اقفل لك مشروعك عشان تجيني اشيل جمالك ولا ذكائك عشان تجيني اضيع صحتك علشان تجيني طب ما تيجي انت لوحدك ليه بتتعاظم ليه يا اسحاق كده الارض جابت ربح وما دام الارض بتجيب مكسب انا يهمني المكسب والمكسب بيجيب الارض فين ارض جرار طب والابار بتاعت ابوك يقول ما خلاص سيبك منها سيبك من آه، اصل ابويا ما كانش ابويا عمره ما زرع بصراحه ابويا راجل بتاع مواشي لكن انا شفت ان الناس اللي يسووا اللي يمتلكوا ارض لكن ابويا عمره ما امتلك ارض كانت كل حته اللي امتلكها القبر اللي مدفونه فيه امي ومدفون فيه ابوي لم يكن له ابراهيم الا ملك قبر انا بقى عايز ابقى من اصحاب الاراضي والممتلكات ماشي حتى عايز تمتلك روح امتلك في ارض ابوك اللي فيها الابار بتاعت ابوك كلها ارض ربنا وبعدين بصراحه ارض ابوي مش هتجيب لي نتائج زي الارض اللي انا هنا مكسب انا بكسب هنا بعيد عن ارض ابوي اكتر طيب انت قاعد تكسب هنا والابار بتاعت ارض الميراث عملت ايه ردموها ردموا لك الارض ردفوها خسرت الرخ- الغالي واشتريته بالرخيص الدنيا كلها دي رخيصة ما تسواش صدقني ما تسوى ما تبيعش ابديتك لو ادوك نص العالم ده الرب اتعور اتعرض عليه العالم كله ومجده وقال له سجدت لي خضعت لي لحظه واحده اديهولك قال له اذهب يا شيطان للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد لو قالوا لك سيب مسيحك ونملكك على العالم كله قل لا اصل العالم كله هيمضي ويزول الارض اللي احنا فيها محفوظة بالكلمة عينها الى حريق النار محفوظة بالكلمة عينها الى حريق النار وفي نقطة عايز اقولها لك تحطها حلقة في ودنك اوعى تفتكر الامور اللي بديتها ع- لربنا عن ربنا وصحيح كسبت منها لكن مش هتكون سبب سعاده بقولها لك مش هتكون سبب سعادة اهو كسب في الارض دي وردموا له هو الشيطان سابه عشان يكسب وينسى ابار ابيه وبعد ما ردموها له يقول لك وقال ابي مالك لاسحاق اذهب من عندنا امشي انا حبيتكم وانتوا تكرهوني ومين قال لك ان حبيت الشيطان هيشيلك على راسه اوعى تفتكر لما تحب الشيطان هيضرب لك تعظيم لا ده هياكلك لحم ويرميك عظم لانه سيد قاتل اصل كذاب اقدر اقول انه ابو الكذاب مع انه كان المفروض لما يقول لهم انا حبيتكم وسبت ارض ابوي وجيت عنده كان يقولوا له اهلا وسهلا تحبنا ندوسك تحبنا ندوسك تكرهنا نبغضك بس ما نقدرش عليك لكن ربنا تحبه ما اقدرش اقول تحبه يحبك لان ده حتى المرنم قال تمشي له خطوه قال يمشي سنين مش خطوتين لان هو حبك قبل ما تحبه ما اقدرش اقول له تحبه ويحبك لا ده هو حبك عشان تحبه اول كلمه يقولها له ابي مالك قال له ايه اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا اتفضل اطلع بره طردوه وطلع ايد ورا وايد قدام فمضى اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار واقام هناك لسه ما وصلش اصل بين ارض الفلسطينيين وبين الارض اللي كان فيها ابراهيم اللي هي اورشليم في حته وادي اسمه وادي ايه جرار يعني الوادي ده تبع جرار طردوه قال خلاص طب اقعد على الحافه اقدر اقول لك دلوقتي لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ليه بيقول كده هو عارف العالم العالم يمضي وشهواته هيمضي هيضيع هينتهي هو لما طلعوه بره عشان كده في ناس بتشتكي بتقول واحد مرة سألني سؤال بيقول لي انا صعبان عليا من الآية بتقول ان الانسان الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون ليه ربنا سايبهم يضطهدون لان لو ما اضطهدوش وهم عايشين بالتقوى هيتعاظموا وهيضيعوا فبيسيب لهم شوكة زي بولس ما قال اعطيت شوكة في الجسد من فرط الاعلانات عشان ايه ما تكبرش عشان ما اكونش سبب كبرياء ليا هو راح اقام في وادي جرار وهو مقيم في وادي جرار ابتدى بقى ايه يحن للماضي ما بعد ما الانسان يمشي ورا العالم والخطية تجرحه وتبهدله وتوقعه وترميه وتضحك عليه هو دي طريقة الشيطان يتذلل لك ويصاحبك ويحايلك ويوقعك ويتريق عليك ويقول لك سقط الجبار أين العدل يا رب الحساب واستحق الموت مهما ترك الشر وتاب سقط الجبار خلاص يقف يقف ضدك يقف ضدك ويقول لك لست مثل الله يا آدم بل أنت تراب مش انت مش انا ضحكت عليك وقلت لك انك يوم ما تاكل منها هتبقى زي الله انت بقيت تراب دلوقتي يا احبائي لما بنتزل بنفوق بس انا عايز نفوق قبل ما نتزل ممكن افوق اه انا مش عايز اتزل ما عايز ايه عايز اذلل نفسي عارفين يقول لك يوم الكفارة العظيم في لويين 16 يقول لك يوم فيه تذللون أنفسكم أنا مش هنتظر أنا هذلل نفسي أنا هعمل زي دانيال أحط وشي في التراب أنا هعمل زي أشعية أقول له أنا إنسان نجس الشفتين قاعد وسط شعب نجس انا هتعترف بخطيئتي اول ما تذلل نفسك يقول لك اجري على كلمة ربنا فعاد اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه وطمها الفلسطينيون رجع بقى رجع لارضه رجع لاصله فاكرين التلاميذ مرة قالوا له ها نحن بطرس اللي قال له بصراحة فقال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناه لما تيجي تسأل بطرس ايه اللي تركته يا بطرس ايه المركب بعد القيامة بطرس خد التلاميذ وراح يصلح المركب قال له مش انت تركت لا يا عم ارجع لصنعة ابوي وجدي مش الرب قال لك انا هخليك صياد للناس قال انا مش بتاع صياد الناس انا بتاع صيد سمك ما اضحكش على نفسي راحوا التلاميذ بيجوا شايلوا التراب وبينظف وبينفض ثلاث سنين وشويه سايب المركب فيها فران وفيها تراب والشبك اتقطع بيوضب بتعمل ايه قال لهم هتفيض قالوا له خدنا معاك طيب ولما تركت الطريق يقول لك صعبوا الليل كله وما صعدوش وجالهم الرب يسوع وقال لهم الكلمة الصعبة يا غلمان عندكم إضام إضام يعني خير لما سبت طريق يا بطرس أنت وهما يا ترى لما بعدتوا عني ومشيتوا في العالم وكسبتوا من العالم لقيتوا خير وهو في خير بعيد عنك يا رب ده داود أبونا بيقول قلت للرب أنت خيري لا شيء غيرك ما فيش غيرك وكلمة يا غلمان يعني يا عيال والعيل مش الطفل لا العيل ده اللي هو ايه بيرجح في كلامه اللي بيوعد لربنا وعود ويرجح فيها اللي رايحين يصيدوا لان ما تنساش ان بطرس اكبر من يسوع ب 12 سنه تقريبا فلما يجي يقول لهم يا غلمان عندكم اضاما لقيته خير قال له تعبنا الليل كله وما مسكناش حاجة ولا عمرك هتمسك حاجة وانت بتبدي اي امر على ربنا ولا عمرك لان من احب ابا او اما اخا او اختا زوج او زوجة او اولاد اكثر مني فلا يستحقني ما يستحقنيش اول ما حفر الابار اول ما ترجع لكلمة ربنا بترجع اللي قاله لك ابوك لا ده ربنا هيدي لك اكتر منه شوف فعاد اسحاق نبش ابار الماء التي حفرها في ايام ابراهيم ابيه وطمع الفلسطينيين بعد موت ابيه ودعاها باسماء كالاسماء التي دعاها بها ابوه يعني ايه يعني خد الكلمه زي ما اداها ابوه في آية في الأمثال يقول لك لا تنقل الدخم الذي وضعه أبيك وجدك ما تنقلش الدخم الدخم يعني الحدود كلمة ربنا اوعى تستحدث فيها ربنا اوعى تستحدث فيها اوعى تبطلها اوعى تحدث منها زي ما قالها ابوك السماوي اقبلها اقبلها انت لو قبلتها زي ما قالها ابوك السماوي هتفرح مش قال لا انا هحفر الابار بس هسمي كل بير باسم ايه غير الاسم اللي اتسمت بيه لا ده يبقى انت بتدور على ايه على ذاتك لان اصل ما دام تحفر الابار وتتعب فيها وتكتبها بالاسماء اللي, اللي كتبها بيها ابوك يبقى المجد كله هيرجع فين؟ لابوك. تقدر ترجع لكلمة الله اللي تعيشك في مجد ابوك ولا عايز ترجع لمجد لكلمة الله اللي تعيشك في مجد نفسك؟ تقول في كلمة ربنا تعيشني في مجد نفسي؟ اقول لك اه بدل ما تحط نفسك تحت الكلمة تحط الكلمة تحت فكرك وانا بنعمل كتير كده لا لا لا لا لا مش معقول يعني الآية اللي بتقول من ضربك على كتفك الأيمن حوله الآخر لا لا ما يقصدش بيها كده يعني ليه أصل الكلمة دي مش هتمجدني أنا أنا عايز آية تمجدني آية تجيب لي حقي آية تسندني في الغلط اللي أنا فيه ما في آية بتقول قليل من الخمر يصلح المعدة وادي الآية موجودة في الكتاب المقدس ده آية واحدة بس والآية ما بتقولش قليل من الخمر يصلح المعدة الآية ما قالتش كده ده احنا بس ايه حرفناها وحورناها ده الراجل عنده مرض السفقة بيقول له لا تكن شريب ما فيما بعد بل استخدم قليلا من خمر من اجل اسقامك الكثيره لكي ما يصلح معدتك يعني خده دواء لو الدكتور كتبه لك دواء خده لكن غير كده ما عندكش اسقام ولا عندك الصدقة تقول له لا الآية أنا هاخدها بحذافيرها يقول لك أديها لك بمراتها اوعى فاكر جحز لما راح ياخد الفلوس من نعمان السرياني قال له ما دام هتاخد من نعمان يبقى تاخد بكل اديها لك بامرأتها اوعى فاكر جحز لما راح ياخد الفلوس من نعمان السرياني قال له ما دام هتاخد من نعمان يبقى تاخد بكل اللي مع نعمان تاخد الفلوس وتاخد ايه البرص تقول له الايه بتقول قليل من الخمر يصلح المعده يقول لك خلاص اشرب خمر وهدي لك مرض معاه لان الراجل كان عنده استسقى وبطنك تبقى قد كده وتصرخ وتصور اكتب الآية احفر الآبار بأسماء أبيك عيش الآية زي ما قالها أبوك السماوي اخضع نفسك نفسك لكلمة الله مش بتدور على الآيات اللي, اللي توافقك بحسب ما انت عايز قل يا رب انا تحت كلمتك كلمتك هي السيف زي الحبين اللي يقدر يخترقني يقدر يفصل المخاخ والمفاصل يفصل بين الروح والنفس ويقدر يخترق جواي ويقدر يمتلك جواي احيانا نحفر وندور على آية بتعمل ايه يا فلان بدور على آية تسندني في المواضيع اللي انا ماشي فيها صح غلط لا انا بقيت المواضيع اللي انا ماشي فيها على آية ربنا يبقى الآية هي المزورة اللي بقيت عليها تصرفات عرفت اسحاق عمل ايه؟ حفر الآبار وسماها بأسماء أبوه لأن لو سماها بأسماء أخرى كانت الآبار دي تبقى آبار مين؟ إسحاق لكن لما يحفرها ويتعب فيها ويسميها بأسماء أبوه يبقى بقت آبار مين؟ إبراهيم يبقى نرجع تاني ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص اللي حفر كل ده اللي عمل كل التلاميذ وكل الجروب الكبير اللي كان لما يقف يتكلم الناس حواليه بالالافات وحفرت دول كلهم لمين يا يوحنا الشعبيه الكبيره دي لمين قال عشان لما يظهر المسيا اقدمه له ويبقوا باسمه ولما جم الشيطان يبعت له تلاميذ يقولوا له ضحك ادهم الناس سابتك ومشيت وراه انت طيب قعدت تمدح فيه لغايه ما سابوك واقف تزح لوحدك انت ما دي من البدايه انا عارفها انا قلت لكم الاول مش انا المسيح ينبغي ان هذا يزيد وانا انقص طب لما بيجروا الناس وراه يقول انا افرح وفرحي قد كمل يا سلام يا سلام لما تمشي في الايه اللي تمجد ربنا فرحك هيكمل لكن تاخد الايه اللي تمجدك انت هيفضل فرحك ينقص بعد كده عمل اسحاق كامبير ودول اللي هنركز عليهم بمجرد ما تحيا الكلمة وتخلي نفسك خاضع لسلطان الكلمة سلطان الكتاب المقدس هو الأستاذ وانت التلميذ هو السيد وانت العبد الخاضع السامع اللي بيسمع وينفذ اللي بيتقطع كاملة للكلمة بتاعت ربنا اول ما تحصل كده هتحصل فيك كم حاجة اربع حاجات اول حاجة فدعا واخد بالك حفر عبيد اسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي ادي اول بير ما يكونش عملها ابراهيم عملها مين اسحاق لما حفروا له بير فيها ايه ماء حي فخاصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء فدعا اسم البير عسق وكلمة عسق يعني نزاع اول ما تحب تخضع نفسك لكلمة ربنا هيحصل نزاع اول خطوة يحصل نزاع بين مين بين انسان الجسد اللي فيك وإنسان الروح ما أنا عايز أخضع نفسي لسلطان الكلمة هيحصل نزاع طب وإيه سبب النزاع؟ الآية بتقول لي اعمل كذا سلبت من واحد حاجة سرقت الكلمة بتقول لي رد قد إيه؟ أربعة أضعاف بلاش أربعة أضعاف رد اللي سلبته الجسد يقول لي لا ده أنا محتاجه والروح تقول لي لازم ترد ويحصل خلاف بين الاثنين متخاصم مع فلان الكلمة تقول لك حب أعدائك والجسد يقول ما حبوش الجسد يقول كرمت والروح تقول إلهي ويحصل نزاع بين كرامتي وكرامته كرامته إن أنفذ وصيته وكرامتي إن أنا أكثر وصيته ويحصل نزاع حوالين ده على فكرة الروح هيبتدي يقف ضد إنسان إيه؟ ما الاول كان ماشي مع الانسان الجسد كل ما يقول له انسان الجسد حاجه يقول له ايه امين امين امين حاضر لكن حصل ايه نزاع حصل نزاع بالاثنين ما تخافش منه النزاع ده خناق وروح القدس يقف جنب انسان الروح ويصرخ بالضمير ويقول له نفس نفس نفس والجسد يقول ابدا على جثه وتحصل خناقه جواك ما حصلتش معاك في امر معين انفذ وصيه ربنا ولا لا وفي الاخر ايه اروح ادور لي على اب كاهن عشان يسكت له الضمير اقول له يا ابونا ايه رايك الامر كذا كذا كذا ايه رايك ان وقف ابونا ضد جنب الضمير والروح القدس لا ابونا ده ما يعرفش اشوف اب تاني واروح لاب تاني عايز نفسي في اب كاهن يتكلم باسم الله يقف جنب مين جنب الجسد وان لقيته اه هو ده ابونا اللي بيفهم اللي قال لي ولد صالح وسيبه يضرب دماغه في الحيط هو ده اللي يفهم حصل نزاع في كل الامور في الخطايا في الطمع في الكذب في السرقه في الكبرياء في امور كتيره اول بير اول ما تتكلم بكلمة تقرا كلمة ربنا وتحب نفسك تغصى عليها تلاقي جواك حصل نزاع طب ونهاية النزاع ده هيوصل لفين ثم حفروا بئر اخرى وتخاصموا عليها ايضا فدعا اسمها سنطة وكلمة سنطة يعني ايه خصام الاول نزاع اخذ وعطى لكن الروح لم يخضع للجسد فالجسد قال له انا مش معاك قال له انا مش عايزك هخاصمك قال له اتخاصم حصل خصام بين انسان الجسد وانسان الروح تقدر تعرف الخصام اه لما تروح ينفذ وصية ربنا بعد ما تنفذ وصية ربنا وانت راجع انسان الجسد ده يتريق عليك تريقه يقول لك رحت صلحت يا اخوي اعتبرك ضعيف عارف انت كده هيدوسك لو دسك برجله تستاهل لو عمل فيك تستاهل لو حصل كذا تستاهل ويأنب فيك طب انا ايه اللي خلاني اروح اتصالح لا سيبه سيبه ما تسمعش كلامه النزاع يوصل للخصام قول انا عايز اكتر من الخصام اصل انسان الجسد ده مش ممكن هصح في حياتي الروحية الاولى بدأ بنزاع لما نفذت وصية ربنا وما سمعتش كلامه عمل ايه خصمني لما خصمني وقلت له اضرب دماغك في الحيط ثم نقل هناك وحفر بئرا اخرى وتخاصموا عليها يعني الخصام استمر ولم يتخاصموا عليها يعني اصل انسان الجسد فضل ي... ي... ي... يعمل ايه يزن يزن يزن يزن لما لقى مفيش فايدة سكت يئس ولما يئس سماها ايه رحبوت وكلمة رحبوت يعني ايه يعني رح جزنا في النار والماء فاخرجتنا الى ايه الى الرحب يعني ايه الرحب يعني الحرية والحرية ليه اصل اول ما انسان الجسد سكت يعني معناها انت مش وصلته للخصام انت قمعته وقلت له اقمع جسدي واعمل ايه واستعبده وخليته عبد اقمع جسدي واستعبده وخلاص اصبحت الروح هي المتسلط الاول والاخير اصبحت الروح عايشة في رحم واصبح انسان الجسد فيك ملوش اي لازمة ولا ليه اي اعتبار يقول لك اموت قل له يا مرحب ورحب بموتك واقول لك من اجلك نمات طول النهار يقول لك روحي هتطلع قل له ونفسي ليست ثمينة عندي يقول لك هتهلكني وتضيعني قل له ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها يقول لك انت ما بتحبنيش رد عليه وقال له ايه ومن يبغض نفسه من اجلي يجدها وقف بجدعنة عشان خاطر الوصية مش هينساها لك ربنا اوعى تفتكر انك انت لما تمسك الانسان الجسد ده وتذله فعلا كرامتك راحت لا هتشوف الكرامه دي ترجع ازاي هتشوف اصل اقوى سلاح هو الحب ووصيه ربنا هدفها هو ايه الحب وصيه ربنا وهدفها هي الحب عشان كده وصلوها رحبوت رحبوت يعني خلاص وصلت للرحم اخر بير حفروها انها بئر سبع من بئر سبع لابراهيم بئر سبع بئر في, في المنطقة اللي فيها بير سبع وبير سبع يعني بير سبع سبعة يعني الشبع المائي الشبع الكامل هتبص تلاقي نفسك شبعان كامل على فكره لما تنفع كامل مش هتتضايق اضرب مثلا عشان يقرب لك لو واحد قال لك كلمه كبيره هتقضي كده نفسيتك بتنبض بتتضايق لكن الصفانات لما فتح عينيه وشاف المسيح وشبع دي مش كلام كان بيتقال له وحجاره قد كده بتعمل ايه؟ نصب على دماغه ويقول له ايها الرب يسوع لا تقل لهم هذه الخطية ايه ده اصلا شبعان شبعت واللي شبع بربنا طلع فوق واللي يطلع فوق مش هيحس بالصوت اللي تحت اصل كل ما تقرب لفوق كل ما تحت يصغر في نظرك كل ما ترتفع كل تحت ما يبقى لوش لازمه شوف الرب يسوع اللي هو جاي من السماء لما جم بيقولوا له المجد والمجد والمجد فرد عليهم بجمله واحده قال لهم مجدا من الناس لفوا اصلا مين قال لكم ان انا عايز مجد الناس؟ ومين قال لكم ان مجد الناس بينفع؟ الناس مجدهم للي قدام للي قدام ممكن اه وحد يورينا وصلنا ابن داوود يا ملك اسرائيل خلصنا مبارك الآدم اسم الرب ويقلعوا الهدوم يعني تخلوا هو يمشي عليه لا يخلوا الحمار اللي هو راكبه يمشي عليه شوف اديهم اجراء هم هم اللي قالوا ايه اطلبوا ليس لنا ملك الا خير هذه الناس بيكوا بيكوا عليكوا عليكوا نادي الملك يحيى الملك هذه الناس فاصبحت ملك اساسي كده ما اصبحت ما ما ما تعملش انت حاجه ما تضايقنيش اللي عايز المسيح لو كل الناس بهدلوا فيه او الضبعات وما يحسش انه اتبهدل انت حاسس انه بيتنجح من شخصيه ما حدش هيوصل ويقول له انت ابني وما دام ربنا بيقول له انت ابني وانت وارث مع المسيح وانت هتبقى في السماويات عايزوه تاني تقول ومعه فوق الارض واريدكم عشان كده يقول لك ايه وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض وضيفنا ثم صعد من هناك الى بئر سبع عمليه صعود صعود بالفكر خلي بالك صعود في آية عايزكم تاخدوا بالكم منها بيقولها بولس الرسول وكلكم حافظينها يقول إن سيرتنا هي في السماويات يعني ايه سيرتنا في السماويات في اللغة العربية مش بانية لكن لو رجعت حتى للغة الإنجليزية تلاقيها جنسيتنا سيرتنا يعني ايه جنسيتنا يعني انت الباسبور بتاعك اتغير وخدت الجنسية السماوية قدام الناس معاك الباسبور القديم اللي مرتبط بالارض لكن انت جنسيتك هناك ومراتك هناك وممتلكاتك هناك وكنزك كله هناك وما دام كنزك هناك برضو قلبك يبقى ايه هناك لان حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك فلما تيجي في ارض الغربة حد يعتنن عليك ولا يضايقك بتقول مش مهم ما هو مين فيعدوا وراجع لبلدي راجع لوطني انا مش من هنا انا من السماء انا مش من هنا انا من السماء حدايه دي مش كبرياء دي هتساعدك في حاجتين نمرة واحد مدام انت من السماء ومش من هنا المفروض تتصرف تصرفات ايه سماوية يعني انا لما اجي اقول لك انا امريكاني تكلمني بالانجليزي معرفش ارد عليك تقول لي انت كذاب كبير انت امريكاني منين طب امريكا بتعرف انجليزي وانت ما بتعرفش ولا كلمة انجليزية امريكاني ازاي يبقى مدام امريكاني يبقى لازم تتكلم ايه اللغة الامريكية مدام فرنساوي يبقى لازم تتكلم ايه اللغة الفرنسية مدام سماوي يبقى لازم تتكلم اللغة السماوية انت جنسيتك في السماء تيجي تلاقي الانسان العتيق العتيق اللي فيك عايز يشتم قول له السماء بتشتم اللي ساكنين هناك بيشتموا اللي ساكنين هناك بيكذبوا اللي ساكنين هناك بيشتهوا الساكنين هناك بيسرقوا اللي ساكنين هناك بيخاصموا صعد الى بئر سبأة الاول عاش الكلمة المكتوبة المقروءة لكن بعد كده وصل للكلمة المشبعة المرفوعة الكلمة المرفوعة اللي هو مين المسيح نفسه والمسيح دلوقتي جالس فين في السماء اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس وقلتها لكم اول طلبة بتطلبوها بتقولوا له ابانا الذي فين مش في السماء في السماوات وما دام ابانا الذي في السماوات يبقى طلبتك تبقى طلبات ايه سماوية والسماوات هم كم سنة ثلاثة ثلاث سماوات ده غير بيت الاب بيت الاب ده ما بيتحسبش من السماء ده بيت الاب اللي هندخله لما نروح في المجد للمسيح السماء الاولى سماء الطيور وليطر طير في السماء قال كده الكتاب السماء الثانية سماء النجوم نجم يمتاز سماء النجوم يقول لابراهيم واجعل نسلك مثل نجوم ايه السماء يبقى ياط الطير فين في السماء ادي سماء الطيور يكون نسلك مثل نجوم ايه السماء ادي سماء النجوم السماء الثالثة اللي هي سماء الملائكة وفيها في ايه الفردوس الفردوس السماء الثالثة دي مسكن الملائكة بس ربنا اقتطع منها حتة وعمل فيها فردوس وحط فيه ارواح القديسين فالقديسين بقوا في السماء الثالثة مع مين مع الملائكة ودي تلاقوها في كورنثوس لما بيقول اعرف انسان في الجسد ام خارج الجسد اختطف الى السماء الثالثة الى الفردوس خلي بالك السماء الثالثة فين في الفردوس يعني راح الفردوس وانت لما تقول له ابانا الذي في السماوات الثلاثة بتطلب كل سماء بتديك تعليم معين سماء الطيور بتديك الاتكال انظروا الى طيور السماء لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع في مخازن وابوكم السماوي بيعمل ايه يقتل يبقى السماء الاولى هتخليك تتكل عشان ما تقولش هم الارض سماء النجوم بتديك المجد لان مجد يمتاز عن نجم في في المجد يبقى انت ارضيا اتكلت واهتميت بالمجد اللي هو ايه سماويا سماء الملائكة اللي هي سماء الفردوس ده بتديك التسبيح لان خبز الملائكة التسبيح تتكل ايه الفرق بين البير والينبوع البير تحفره وتوصل لميته لكن الينبوع ميته هي اللي تطلع وتوصل لك لغاية عندك ودي كانت نبوة قالها اشعياء النبي تركوني انا ينبوع الماء الحي خلي بالك هنا تركوني انا ينبوع الماء الحي وعملوا ايه وحفروا لانفسهم ابار ابار مشققة لا تضبط ماء يعني سابوا الينبوع الحي وقعدوا يحفروا لنفسهم ابار مشققة لا تضبط ماء العمل تم على الصليب الينبوع خرج حتى يوحنا الشاهد الذي شهد يقول ايه يقول ان خرج دم وماء خرج دم وماء وكلمة دم وماء يعني ايه يعني منفصلين مع العلم ان الدم في المية عمره ايه ما ينفصل عمره ما ينفصل ويجي يوحنا نفسه يوضح الكلام ده في الاصحاح الخامس من الرسالة الاولى من يوحنا اية ستة ويقول عن يسوع هذا الذي اتى بدم وماء اتى بدم وماء يوضح الحته يقول لك ايه لان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه الاب والكلمه والروح الكلمه اللي هو الابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم ايه واحد والذين يشهدون في الارض ثلاثه الدم والماء والروح وهؤلاء الثلاثة في الواحد مش واحد في الواحد يعني ايه الكلام ده نوضح عشان نوضح بين الفرق بين البير وبين الينبوع الفرق بين البير وبين الينبوع الماء منفصل عن الدم لكن هما الاثنين لما بيتحطوا مع بعض عن طريق الروح القدس بيبقوا ايه هم طبيعي متصلين فصلهم عشان يبين لنا يبين لنا حاجة اصلك انت بتتكون من ثلاث حاجات جسد ونفس وروح جسدك ما يطهروش غير ايه المية ايه اللي بينظف جسمك بتنظفوا جسمكم بايه بالمية في حاجة تانية غير كده هي المية اللي بتنظف الجسد فالماء رمز لطهارة الجسد الدم مرتبط بايه بالنفس لان نفس الحيوان في دمه ونفس الانسان في دمه فالدم بيطهر النفس النفس يعني يعمل ايه يخلصها اما الروح القدس فهو اللي بيولد الروح الروح الانسانية اللي فينا فنبقى خدنا خلاص كامل الروح اتولدت والنفس اتخلصت والجسد اتطهر على رجاء الابتداء اي تغيير الاجساد حينما يأتي يسوع ثانية كلام صعب اشرحه تاني اشرحه تاني معلش بنقول ان الانسان بيتكون من جسد ومن نفس ومن روح لما غلط غلط بالثلاثة اوعى تفتكر ان جسدك اللي بيخطئ وروحك لا لا انت لما غلطت غلطت كلك جسدك ونفسك وروحك جسدك يستحق الموت ونفسك تستحق الموت وروحك تستحق ايه الموت فعلشان ربنا يخلصك لازم يخلص الثلاثة لازم يخلص الجسد فكان رمز لطهارة الجسد المية لازم يخلص النفس فرمز لخلاص النفس الدم لازم يخلص الروح فخلاص الروح لا تخلص الا بايه الا بالروح القدس يأتي الروح يسكن في داخلك يحل كل الرباطات يطرد كل شر يستلم كيانك يبقى الروح مسك الكل في الكل وبه تحيا وتتحرك ويرجع ويصحح الخطأ بتاعه لكن الكتاب المقدس لا يخطئ اللي عايشين اللي عاشوا منكم وسنهم دلوقتي سبعين سنة او تمانين سنة يعرفوا انهم في المدارس كانوا بيدرسوا في العلوم ان الجزيء لا يتجزأ صح والعلم كان بيقول ان الجزيء لا يتجزأ وكانوا بتوع العلماء بيقولوا روحوا اشطبوا الآية اللي بيقولها بولس الرسول ان العناصر ستنحل لانه ده بولس ده بطرس الرسول اللي بيقول العناصر ستنحل لان بطرس ده راجل صياد وجاهل وما بيفهمش حاجه وعمر العنصر مش هينحل والجزيء لا يتجزا الى ان جاء عصر الذره وعرفوا انه ممكن العنصر ايه يتجزا وممكن الذره تتفجر يبقى العلم أخ اخطا وبيرجع يصلح اخطاء لان علم الفكر هو الله لكن ما علينا الكتاب اللي بيكتبه الكتاب المقدس ما هوش كتاب دراسة يعني موسى النبي ما كانش يفهم في الحيوانات عشان نقول ان موسى غلط اللي صنع الارنب هو اللي قال كده تيجي تقول الارنب بيكتر دي حتة عايزة دراسة معينة وعايزة اكتشافات معينة يقدر الانسان يقدر ايه يرد عليها لكن كان الاكترار عشان تبقوا عارفينه ده كان رمز اللي اشتر ومشكوك ايه بالظلم في حاجة تشتر ومش مشكوك بالظلم حرام في حاجة مشكوك بالظلم وما بتكترش برضو ايه حرام زي الجمل الجمل يشتر لكن مش مشكوك ايه بالظلم يبقى بالنسبة للجمل الجمل ما يتكلش الاشترار ليه كلمة يشتر ده رمز لان اللي ياخد كلمة ربنا المفروض ايه يشترها في ناموس الله يلهج نهارا وليلا فالمفروض تبقى فيك صفتين رمز للطهارة الصفة الاولى انك تشتر على كلمة الله والصفة الثانية ان كلمة الله اللي بتشتر عليها اللي تمشيك تبقى ماشية بقوة الروح القدس الروح القدس يقول لك ومشكوك مشكوك يعني ايه يقول لك نزلت نار عليهم ايه منقسمة اه ده مشكوك الظلم يعني في انقسام جوه منقسمة فالروح القدس لما ينزل منقسم وليه الروح القدس ينزل منقسم حد فيكم فكر فيها لان الله لما اخطأ الانسان قال لا يدين روحي في الانسان لا يدين روحي في في الانسان فالروح القدس لو أدان في الإنسان يبقى هيبيد الإنسان الروح القدس لما بينزل على الإنسان نزل منشق أو لسان منقسم عشان كده يقول لك حلت عليهم حل عليهم الروح القدس مثل ألسنة إيه منقسمة طب ليه لو نزل مش منقسم لو نزل مش منقسم هيعمل في الإنسان الجديد وسيبيد الإنسان العتيق في الحال يبقى أنت هتموت هتضيع لكن منقسم يعني ايه يعني هياخد نصيب الانسان الروحي ويشتغل فيه والانسان العتيق اللي فيك لن يتعامل معاه بل هيساعد على ايه يساعدك على طلبه وعلى انكاره الى ان يباد بالموت الروح القدس بيعمل في الانسان الجديد اللي فيك لكن لا يعمل في الانسان اللي هو العتيق يبقى في فيك انقسام حاجتين تقول طب ليه الروح القدس ما يشتغلش في الانسان العتيق الروح القدس لو ما اتمد على الانسان العتيق يبيده يبيده اباده كامله ولو اباده تموت انت والله مش عايز يموتك الله عايزك تحيا ليه متعب ثقيل الاحمال انا هريحك ان كنت تعبان او كان حملك تقيل انا اريحك وليه قال يا ثقيلي الاحمال او المتعبين الاثنين بس لان دول الحاجات اللي بيتعب ايه اللي بيتعب الانسان حاجتين الخطيه والتجارب التجارب تتعب اذا كانت التجارب شدت عليك تعالوا الي يا جماعة ايه المتعبين من التجارب واذا كانت الخطية سيطرت عليك والثقلية ايه الاحمال حملك بقى تقيل من الخطية الخطية بتقل حملك الخطية بتقل الحمل بتاعك فهنا بيقول تعالى انا اريد اجيب لكم الراحة الراحة رأسية وليست راحة افقية ابدا بتظن ان في راحة افقية ومساكين يجي يقول له ياه انا سمعت ان استراليا احسن من امريكا الراحة في استراليا افضل يا لا دي كندا احسن من الاثنين